أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله ما زلنا في قضية القدر ادخل مباشرة في الموضوع أنا آمركم أن تقولوا الحمد لله أيها الإخوة لماذا قلتم الحمد لله لأنك أمرتنا طيب ماشي على إيه أنا كثيرا ما أقول الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الهداية لمنهج الحق في الإسلام دي نقطة مهمة جدا يعني أنا بقول الحمد لله إن الواحد مننا ما طلعش شيعي ولا طلع صوفي ولا طلع مش عارف ايه من هذه الافكار الضاله الحمد لله ليه لان سبحان الله العظيم البصيري رغم ان البورده بتاعته مليانه او فيها لخبطه الا انه بيقول ايه لم يمتحنا بما تعي العقول به المنهج السلفي منهج واضح مريح مفيش الغاز عشان كده يعني ما تزعلوش مني كثيرا ما يكره الانسان في بعض المسائل الفقهيه اللف والدوران لما نيجي نتكلم على نجاسه الخمر يعني مثلا يعني ها وربنا سبحانه وتعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس رجس خلاص نجسه فيجي حد يقول عايز يثبت ان الخمره مش نجسه يقول لك اصل الرسول لما حرمت الخمر اراقوها فاغرقت طرق المدينه يبقى لو كان كده كانت الناس مش هتعرف تمشي لانها نجسه هي ما كانتش يعني مش ده الدليل مش ده الدليل عشان كده بقول المنهج السلفي منهج حر من عقول الناس ملتزم بالنصوص ملتزم بقال الله وقال الرسول ملتزم بفهم الصحابه ملتزم باصول هي دي زي ما المنهج ده مريح مش قاعد افكر وانا عايز اخرج ليه الخمر نكسه نكسه هيزعلني في ايه يعني هيضرني في ايه طالما ان انا مستسلم الشاهد مش قصدي الخمر قصدي في القدر اعتقادك ان القدر زي ما عبد الله بن عمر لما جوله قالوا له ان عندنا قوما يتكفرون العلم ويعبدون الله يقولون أن الأمر أنف ولا قدر قال إذا رأيتموهم فأبلغوهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء حدثني أبي أن رسول الله الحديث يؤمن بالقدر خيره وشره خلطة المسألة عندي المناقشات والجدل والتطويل في المسألة يعني ينبغي ألا يكون هم الإخوة هم الشباب قد يصح هذا الامر لافراد من العلماء يناظرون به اهل الباطل لكن ما تعممش المساله ان يبقى كل الشباب بيتكلموا في مساله القدر القدر القدر القدر وتناقش على جميع الاصعده والمستويات تناقش في اشرطه وتؤلف فيها كتب وتعطى فيها دروس ليه ليه اذا طرأت عليه شبهه يجاب عنها ببساطه لان الاصل فيه انه مستسلم ما طرقش الشبهه خلاص خليه على سلامه العقيده على الفطره من الاول وانتهت القضيه والمطلوب مننا حمايه شبابنا من الشبهات دي مش عرض الشبهات عليهم لان كثيرا ما تعرض الشبهه على المنبر ويطلع الرد ضعيف فيطلع الولد بالشبهه ولم يفهم الرد كتير بيحصل كده كتير بيحصل انك تلقي الشبهه على المنبر وده اللي بنقول للشباب اللي بيخطبوا الجمعة في أصول الفقه الدعوي انك يا ابني وانت بتخطب الجمعه بتكلم الناس دول في ايه؟ ايه اللي هم محتاجينه؟ محتاجينه غلاء الاسعار وقله الفلوس وطغيان النسوان كلموا في المساله دي مش طالع تكلموا في مساله علميه نظريه مطلقه وتلقي شبهات حصل كده ان يلقي الشبهه وصاحبنا سمع الشبهه ونام ما سمعش الرد عليها فخرج بالشبهه الشاهد قولوا الحمد لله الحمد لله على هذا المنهج منهج السلفي راح قال الله وقال الرسول زي ما قلت لكم قبل كده لو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه قال لي عبدي لماذا اثبتت ان لي يدا وقدما ووجها اقول يا رب لانك قلت كذا قلت يد الله فابقى ايديهم فانا قلت لك يد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها قدمه فاثبت لك قدم لان النبي قال كده ليه اثبت ان انا انزل واهرول لان النبي قال كده ينزل ربنا نبيك قال كده وخلصت المساله انا بريء قدام ربنا النبي قال كده لكن لو ربنا قال لواحد انت ليه نفيت عني بيد انا بقول يد الله في القران في كلامي انت ليه قلت لا يقول له يا رب عشان انت ما ينفعش يبقى ليك يد فالجواب بتقول له ايه يقول لك انت اعلم بيه مني انا قلت الله نبيي قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا نبيي قال كده انت ليه قلت تنزل رحمته ليه نفيت عني النزول يا رب ما ينفعش انك انت تنزل انت اعلم من نبيي هو ده بقول لك ميزه المنهج السلفي ان انا بسلم لله ثم للرسول تسليم فما بألفش ماشي صح فطلع بريء اما اللي مدخل دماغه في كل حاجة ده اشكاله بقى وقفنا في مسألة القدر المرة اللي فاتت عند قول الشيخ عليه رحمة الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ربنا سبحانه وتعالى يهدي ويضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ما تاخدش يهدي من يشاء ويضل من يشاء يبقى ربنا اضلني كده مجرده ولكن ان ربك حكيم ايه عليم حكيم ايه عليم فهو حكيم في علمه عليم في حكمته حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى يضع الشيء في موضعه جل جلاله فلما اضل فلان يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا لانه يستانس هو كده ده وضعه ده الصح فيه ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا يبقى ان شاء تفضل واعطى وان شاء عدل وفضله يسبق عدله جل جلاله كتب الله في كتاب يوم خلق الخلق فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تسبق غضبي وأن عفوي يسبق مؤاخذتي سبحانه وتعالى يبقى اللي ضل عومل بالعدل واللي هدي عومل بالفضل اللهم عاملنا بالفضل قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله يبقى كل الخلق دول بين حاجتين اهل فضل واهل ايه عدل قوم حكم الله فيهم بالعدل يستاهلوا كذا يلا وقوم اجتباهم الله وعاملهم بالفضل فانهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد ومن أضله فبعدله وله الحمد وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح إن شاء الله عز وجل قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده يا سلام لو تحفظ شوية الجمل دول بقى على بعضهم أجيبهم الأول تاني نجيبهم الأول تاني أولهم إيه خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحان الله أنا بقول يا جماعة الكلام ده يمثل لحمة العقيدة لما حفظوا لأولادي ويفضلوا يقولوه ويسمعوه ليل ونهار يختلط بلحمهم ودمهم ويبقى معتقد راسخ ما يتحركوش منه وما يضيعوش بعيد عنه وما تدخلش عليهم الشبهات كلام سهل كلهم يتقلبون في مشيئته سبحان الله العظيم لما تبص لها بقى من زاوية الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالفضل انك قاعد هنا بتسمع قال الله قال رسول الله بتصلي تذكر الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تسمع قرآن وواحد تاني في نفس اللحظات دي في نفس الساعة دي قاعد في خمارة بيشرب خمرة وبيسمع مزيكا وبيزني انت هنا وهو هناك وانتوا الاثنين بمشيئة الله احمد ربنا بقى اوعى تفكر ان انت اللي جيت هنا برجليك ودماغك هي اللي دلتك ودماغه هي اللي ضلته لا دي من نعم ربنا فضل ولو عاملك بالعجز كنت ايه كنت تبقى هناك لو عاملك بالعدل اللي انت تستاهله بناء على ماضيك معاه سبحانه وتعالى كان رماك هناك مش الحسن بيقول كده هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه العصمة كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله بين فضله لما تبص كده على الناس سبحان الله أو ده من فضل الله والتاني ده سبحان الله عدل ربنا فيه عمر بالعدل وبعدين يقول لك ايه وهو متعال عن الأضداد والأنداد الضد المخالف والند المماثل فهو سبحانه لا معارض له ولا مثل له محدش يقدر زي ما قلت لك كده في مسألة الوسيلة في مسألة التوسل أو مسألة الشفاعة لو ظننت إن في حد في شيء يقدر يأثر ويغير حكم ربنا أو مراد ربنا تخلد في جهنم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا مين ده مين ده اللي يقدر يشفع عند ربنا الا لما ربنا يأذن له هو ده اعتقادك عشان كده بعد ما قال لك يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله اراد المؤلف الامام الطهاوي عليه رحمه الله ان يقول لك وان ما حدش يقدر ياثر على مشيئه الله ولا يغيرها ولا يعدل فيها ولا حد له عند ربنا كلمة إلا بإذنه ومشيئته ورضاه ولا أحب أحبابه إليه لا النبي محمد ولا الخليل إبراهيم ولا آدم عليه السلام ولا حد أبدا فضلا عمن سواهم واحد أحد فرد صمد حكم ملك جل جلاله فقال لك إيه وهو متعال عن الأضداد والأنداد الضد المخالف والند المماثل فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثيل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد يشير الشيخ بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله مين اللي يخلق ومين اللي يعمل يخلق إيه عم حدش بيخلق إلا الله ولا يقدر إلا الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون انتهت خلصت لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه إذا حكم فلا يعقب على حكمه أحد يعقب عليه يعني يغير فيه بعده بعد صدور الحكم قال الشيخ أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب بل هو الله الواحد القهار وإن يمسسك الله بضر ها فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير في الآية الأخرى وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء لذلك لما نؤمن بالقدر يبقى لازم سبحان الله العظيم الرجل ده آه الإمام الطحاوي عليه رحمة الله موفق في سرد هذه العقيدة بعد ما قال لك يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله قال لك وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله بعدين عشان تبقى فاهم وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله إجمالا بقى آمنا بكل ده وأيقنا أن كلا من عنده آمنا بكل اللي احنا قلناه ده مؤمنين به وعلى يقين ان اللي اهتدى من عند ربنا واللي ضل من عند ربنا جل جلاله اما الايمان فسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى والإيقان الاستقرار من قر الماء في الحوض إذا استقر والتنوين في كلا بدل الإضافة أي كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله هندخل بقى في مرحلة ثانية حلوة عن سيدنا النبي يا عقيدتك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول ايه وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وأن القرآن كلام الله ثاني عقيدتك في سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء ثم ننتقل إلى العقيدة في القرآن وأن القرآن كلام الله ارجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن محمدا متصلي عليه تقول لي واحنا هنصلي عليه في العقيدة كمان آه ده من العقيدة انك تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن محمدا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى عبده الايه المصطفى اثنين ونبيه ايه المجتبى ثلاثة ورسوله المرتضى يبقى المصطفى والمجتبى والمرتضى الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقاربة المعنى واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون فلذلك هناك كثير من الآيات تشير إلى شرف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلى أنه عبد الشيخ هنا بيقول ايه في الشرح ذكر الله نبيه محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بإيه عبده وقال تعالى في مقام الدعوة الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال تعالى في تنزيل القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى لأن الكل معمول القول يعني قوله نقول في توحيد الله هذا والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور لكن الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتمس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين جملة مهمة دي لا يدعي النبوة إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين إلا على أجهل الجاهلين الراجل الاعرابي لما دخل بص على النبي كده ما تصلي عليه والناس مجتمعين حوالين النبي والنبي قاعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقف كده بص على وجه النبي بس قال اشهد ان هذا ليس بوجه كذاب بمجرد النظر عشان كده قلت في مجموعه المحاضرات كيف ربى النبي واصحابه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ان اهم ما في شخصيه النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه يتحب سهل انه يتحب بمجرد ما تبص تحبه تخلطه تحبه تسمع عنه تحبه تعرف شيء منه تحبه صلى الله عليه وسلم دلوقتي لما تقرا عن النبي كده يتحب لذلك ما تتعجبش ان من اكثر الكفار المؤلفين دولك اللي كتب اللي كتبوا كتب يعجب جدا بالنبي ويحبه ويبقى كافر ويظل على كفره بس معجب بالنبي شخصيه تتحب وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى مش المعجزات بس اللي يستدل بها على نبوة الأنبياء الدليل غير محصور في المعجزات بل قرائن أحوالها تعرب عنهما وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوة النبوة يعني لما يجي واحد يكلمني كده أنا ابني لما بيجي يتكلم معايا أنا ببص له كده أبقى عارف هو بيكذب ولا لأ بمجرد النص فما بالك بقى لما يجي واحد يقول لك أنا نبي سبحان الله العظيم مش عارف ينفع القصه دي ولا ما تنفعش لكن جاني واحد في المسجد بيقول لي انا سمعت الشريط بتاعك بتاع المهدي المنتظر قلت له اه قالوا انت بتقول يعني ان قلت له اه انت بقى المهدي المنتظر قال لي ايوه انا المهدي المنتظر قبل ما يقول حاجه انا عارف انه هيقول لي انا هو شكله هيقول انت بقى المهدي المنتظر اه قلت له المهدي المنتظر ما بيروحش بيوت الناس يا ابني اقعد والناس هتجيلك لو كنت المهدي المنتظر هي باينه بتبان الكذاب بيبان والصادق بيبان واللي بيفتري بيبان واللي بيمثل بيبان بتبان الحقائق بتبان ما تخفاش هتخفى على الجاهل اللي ما بيفهمش المغفل اللي مش واخد باله سبحان الله العظيم فدرست الحقيقه كنت بقول ايه لا تستطيع امراه ان تخدع رجلا الا بمساعده منه لا يمكن ان امرأة تخدع راجل مستحيل الا اذا كان هو عايز يخدع له مزاج انه يلخ... انها تخدعه هو فرحان انه بيتخدع مبسوط بكده متكيف انا عايز اعمم دلوقتي بقى جاني في بالي الان اعمم المسألة لا يستطيع احد ان يخدع احدا الا بمساعدة الله بمزاجك لكن الحقيقة واضحة وكتير في زماننا الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه على الزمن ده زمن عجب محدش بيتخدع الا بمزاجه الزمن ده في ناس له مزاج انه يتخدع هو بيحب كده ما بيحبش الحقيقه بيحب الخداع عشان كده يعجبه جدا ان الناس تقول عليه كذا وكذا وتضحك عليه وتخدعه وتاخد فلوسه يعني يعجبه جدا ان حد ياخد فلوسه بالخداع وما ياخدهاش عدل يعني لما تيجي مرات تقول له هات 100 جنيه لا مفيش تضحك عليه تقول له ده البتاع وقع واتكسر وعايزين نجيبه وجبنا واحد وصلحه ودفعنا 100 جنيه وهو عارف انه ما حصلش وما اتدفعش ويدفع ال 100 جنيه طب ما اقبلها عدل احسن زمن زمن العوج أنا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله